بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن بعض الطقوس الخاصه بعمل الكاهن اولا مفروض ان الكاهن يكون على علم بطقوس الكنيسه احيانا بيكون المعلم العريف يعني يعرف الطقس اكتر منه وجايز ينبهه لبعض حاجات وهذا امر لا يليق ثانيا جايز الكاهن يجي اثناء القداس ويرتبك في مساله طقسيه وتبقى مجال مداولة بين اتنين من الآباء الكهنة أو بين الكهنة والشمامسة القراءات نقرأ كذا ولا كذا الحكاية الفلانية دي الأوشية دي تتقال ولا يتقال أوشية بدلها وتبقى ربكة وهذا أيضا أمر غير لائق لازم الكاهن يكون على علم بالطقوس ويفهمها وثانيا لا تكون الطقوس موضع مناقشة أثناء القداس بينه وبين زميله أو بينه وبين أحد الشمامسة ثالثا يستحسن أن الشماس يكون آه على علم بإنجيل القداس ومستعد فيه لأن ساعات بعض الكهنة يسأل يقول الإنجيل على إيه النهاردة عشان يوعظ فيه زي ما بيحصل معايا أحيانا وده أمر مش مظبوط لأن معناها إنه ما استعدش في إنجيل القداس طبعا مش كل واحد يقدر يوعظ ارتجالا لكن عموما لما يكون مستعد فيه يكون افضل عشان كمان يقدر يضبط عشان كمان يقدر يضبط القراءات مع بعضها يعني يكون عارف ازاي يربط بين السنكسار والإنجيل والمزمور والبولس والكاسيليكون والإبراكسيس والكنيسة جعلت مثل هذا الترابط موجودا كمان الكاهن لا يجوز أن تمسك عليه غلطة طقسية اقترفها أثناء القداس غلطة طقسية اقترفها أثناء القداس نخش في بعض الطقوس أولا الترجمات كثير من القداس يت... كثير من الآباء الكهنة يترجمون القداس أو بعض الأواشي بترجمة من عندياتهم مختلفة عن الباقين وهذا الأمر يحدث بلبلة وسط الشعب ويظلون يسألون أيهما أصح الترجمة اللي قالها أبونا ولا الترجمة الموجودة في الخلاجي ولا اللي احنا تعودنا عليها ثانيا نقطة خاصة بالقربان مثلا هديكوا فكرة عن القربان طبعا مفروض ان قربانة واحدة تدخل الى الهيكل لكي يصلى عليها بعض الآباء الكهنة كانوا يضعون طبق القربان أو طبق الحمل على المذبح إلى أن يأتي الوقت ويختاروا منه طبعا كل دي أخطاء قديمة احنا بنصحح مفاهيم الناس فيه فما يصحش يوضع على المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل وما يصحش حد يخ- آه، قربانة تخش الهيكل غير قربانة واحدة هي قربانة الحمل وما يصحش إن شماس يشتري قربانة من على الباب ويحطها في جيبه ويخش يخدم بيها لو شافه الكاهن يقول له طلعها بره كل ما يختص بالقربان ورشمه والصلاة عليه مفروض الكاهن يتقنه تماما قرباننا قربان مختمر مصنوع بخمير هل أنا شرحت لكم ليه بنحط عليه خمير قبل كده؟ طيب الخمير في الكتاب المقدس يرمز إلى الشر بينما الفطير يرمز إلى البر وهذا موجود في كورنثوس الأولى إصحاح خمسة آية سبعة لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد لا بخميرة الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق والسيد المسيح لما قال للتلاميذ احترسوا من خمير الفريسيين كان يقصد شره تقول طب ازاي بنحط خمير في القربان وهو يرمز للشر بينما المسيح كله بر المسيح الذي آه، هو ذبيحة على المذبح ليس فيه خطية ولكنه حامل خطايا العالم كله فقيل عنه هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله يبقى الخمير اللي بيوضع فيه ليس خميره هو انما خمير كل خطايا العالم من ادم الى اخر الدهور المسيح في ولادته فطير ولكن في صلبه حمل هذا الخمير الذي لنا الكاهن القربانة اللي بيقدمها بيمسحها باللفافة مسح كويس عشان ما يكونش عالق بيها أي شيء وعشان لو كان فيها دقيق أو رد أو أي حاجة آه، تتشال ما تبقاش جواهر في الصينية يا ريت الكاهن في القداس الخصوصي اللي بيعمله تحضروا عيلة واحدة أو عيلتين أو ثلاثة أو أربعة وليس أكثر يختار للحمل قربانة صغيرة يمكن توزيعها بدلا من أن يرتبك في توزيع الجسد والدم أو يضطر هو إلى تناول غالبية القربانة كلها لابد أن الكاهن في فترة الأعياد يعمل حسابه من جهة عدد المتناولين فلا يبدأ في المناولة بقطعة كبيرة ثم بعد ذلك لا يجد بقية في الجسد يناوله لازم يعمل حسابه ويخلي باله ولو يقول للشماس شوف لنا اللي موجودين قد ايه او اللي باقيين قد ايه بس حد يكون ناصح مش واحد يقول له موجود قد خمسين وهم يكونوا متين ما هو نظرات الناس بتختلف ينبغي للكاهن قبل حضور القداس وقبل قبل القداس يعني يكون قاصص ضوافره كويس لكي لا يعلق بها شيء من الجسد أثناء التقسيم تكون ضوافره كبيرة خش فيها حاجات الكاهن في صلواته لابد ان يصلي بروح وحينما يرفع البخور لابد ان يعرف الهدف الروحي من رفع البخور مش واحد ماشي مجرد بيحرك في في الشريه وهو مش عارف بيعمل ايه بلاحظ ان كتير من الكهنه بيتكلموا في الهيكل بطريقه معثره يعني الواحد بيقول للعلمانيين ما تتكلموش في الهيكل فالكهنة بيتكلموا في الهيكل يقول ده أنا بأمر الشماس بحاجة يا ريت أوامركم للشماس تكون بالإشارة أو بصوت منخفض خفيف يعني هتطالب منه الشوري ممكن تعمل له كده فيفهم انك عايز الشوري طالب منه الكتاب يكفي انك تعمل له كده عارف انك عايز الكتاب طالب منه حاجة عشان الأبريق المية عشان تغسل إيديك ممكن تعمل له كده فهو فاهم يعني مش ضروري إنك أنت تزعق وتعلي صوتك طالب حاجة وهي معروفه لكن إذا كان شماسك ليس على درجة من الذكاء فتبقى أنت في الحالة اللي زي دي تكلف واحد غيره له ذكاء أو تيجي جنبه وتقول له أو تقول بصوت واطي لكن مش تنده يا فلان يقول لك انتوا بنفماطيسوا يا ريت انك تاخد بالك من المتناولين قبل المناولة ما تجيش تحقق اثناء المناولة وخصوصا في امور حرجه واحدة ست جاية تتناول وحاطة روج في شفايفها وساعة المناولة تبص لها تقول لها دي شفايف دي تقابلي بيها ربنا ويا عيني الست تبقى مكسوفة وخجلانة وانت قاعد توبخ قاعد توبخ فيها قصاد الناس للتوبيخ وقت للتوبيخ ايه وقت يعني وللتوبيخ اسلوب يعني لكن جايز واحدة ست تعمل معاها كده ما عادتش تخش الكنيسة ولا تتناول وهي مكسوفة من الناس تقول الغيرة المقدسة الغيرة المقدسة يكون معها اللياقة أيضا اللياقة واحترام مشاعر الناس تجرحش شعور الآخرين إلى آخره في الستات بيتناولوا بطريقة متعبة ممكن تعمل لنا مشاكل يعني الست أثناء المت- التناول عايزة تبوس إيد أبونا طب ده ممكن تدلق الكاس ممكن توقع الجسد يعني في ناس بيعملوا كده يعني بقول لكم لأن بيحصل كده أو ترشم الصليب فتخبط الكاس آه، نعلم الشعب برضه التعليم العام أحسن من الانتهار أثناء التناول يا ريت بالنسبة لآباء الكهنة يكون المستير اللي بيناولوا بيه الدم مفلطح مش غويط لما يكون غويط كده يبقى بيناول عملية صعبة لكن مفلطح بيقدر يشربه يعني راجعوا ال- الملاعق المقدسة المساتير اللي موجودة عندكم وحاولوا يكون مفصلين آه، مستير يكون مفلطح مش غويط كده أبونا بيقول هل يمكن الهمس في أذنها أن تزيل الأحمر الصارخ من هاتين الشفتين ده ما يهمس في ودانها الناس يفتكروا فيه حاجة لا همس ولا لمس احنا في, احنا في وقت مقدس ده ممكن يعني لو بص لها بصه كده ييبسها في جلدها من غير لا همسه وبتاع لكن وقت التناول وقت مقدس ووقت خشوع مش اصول يعكنن عليها في هذا الوقت المقدس مش اصول يعكنن عليها في هذا الوقت المقدس يعني يكتب يقول للشفايف الحمراء لا ت... لا تتقدم الا السرائر المقدسه معلش التعليم العمومي التعليم العمومي او شغلة الشماسة يعني اذا كان في شماسة او واحدة بتعمل عمل الشماسة انها ترتب ال- المتناولين او المتناولات يعني او الاطفال كمان تكون متأكدة في ناس بيخشوا المناولة ومش واخدين بالهم لابسين الأحذية بتاعتهم يقولوا لهم قلقوها يعني في شماسة تاخد بالها من الموضوع ده آه امحوا الذنب بالتعليم دي جزء موجود في الإبصالمودية ومفيد امحوا الدسقولية دي ديسكاليا يعني تعليم الرسل امحوا الذنب بالتعليم الكاهن مفروض انه لما يبتدي القداس بيكشف رأسه مش يكشفها على بلاطة لا يعني جايز يكون لابس طاقية وبيقلع العمة ويبل تحتيه لكن مش يكشف رأسه يعني تبقى عريانة خالص لا طبعا ويبدأ القداس وبعدين يرجع ي- يلبس تاني مش مفروض في الشمامسة أو في الكاهن خلع الدنيا إلا بعد ن- نهاية الخدمة يعني طالما الخدمة موجودة يبقوا لابسين الدنيا فغلطة من الشمامسة إنه بيقلعوا الدنيا قبل ما يصرف الكاهن الشعب المفروض يفضلوا لابسين في حالة استعداد لغاية لما يصرف الشعب كمان مش مفروض ان الشعب يخرج من الكنيسة غير ما ياخد التسريح بالخروج التسريح هو امضوا بسلام سلام الرب يكون معاكم قبل ما يقول لهم امضوا يكونوا قاعدين في ناس يتناول وفكيك ويسيب الكنيسة القسيس يكمل ما يكملش هو على مزاجه بقى لو كان وراه معاد يقول له حللني يا ابونا انا ماشي يقول له اتفضل يا ابني ممكن وكلمة اتفضل يا ابني زي امضوا بالسلام دي اسمها التسريح مفروض ان الكاهن هو الذي يعطي لقمة البركة الألوجية ولا تقطع في أطباق والشماس يدور بها على الناس أمر غير صحيح لأن مفروض أثناء إعطاء لقمة البركة يكون عارف مين اللي جه ومين اللي ما جاش وتبقى زي ناحية افتقاد وممكن أثناء ما بيدي لقمة البركة يقول آه بعض حاجات يعني يقول له واحد سلامتك ويقول له واحد مبروك ويقول له واحد ازاي صحتك يعني أو يقول له واحد آه أنا هفوت عليكم النهاردة افتقاد للبيت يعني نوع من ال- التنبيهات لكن ما يقولوش حضر لنا كذا وكذا في الغدوة الكاهن لابد أن يكون في الصلاة قدوة قدوة يقتدي بها الشماس وغيره إن أسرع فلا يكون إسراعا مخلا وإن أطال فلا يكون طولا مملا الشماس ينبغي ان يتابع الكاهن في السرعه والبطء ان كان الكاهن بيمشي بسرعه الشماس زيه وان كان بيمشي ببطء الشماس زيه متوسط الشماس زيه يعني حافظ ال ال- الفوليوم بتاعه يسموه ايه زي ما يكون يعني انا فاكر مره كنت في قداس عيان جدا وبقول يا رب سترك ينتهي القداس ده على خير وماشي كده بسرعه ولقيت القداس طلع لي في لحن اسمه اسبازيستا اسبازيستا ايه يا ابني؟ يعني الأسرار مش هتكمل وت... وتتقدس إلا بإسبازيستا بتاعته دي لحن إن اتقال ما جراش حاجة وإن ما اتقالش ما جراش حاجة و... ويعني أو زي ما يكون واحد بيصلي واحد بيقول له بنشتي بنشتي كلمة بتقال بعد المجمع لحن لو ما اتقالتش ما جراش حاجة لكن شماس مبسوط من بنشت دي أو شماس يطول و- و- ويرحرح كده غير لما تكون في الطيرة بترحرح وتكبرها تكبرها تكبرها فهو بالشكل ده لازم يكون متفق مع الشماس ومع العريف انهم يمشوا معاه ده ساعات الشماس يكون متضايق من القسيس فيغيظه القسيس يكون مزعق للشماس عشان سبب يقول له استنى ما يجي القداس وانا اخلص القديم والجديد برضو مفروض يعلم الشمامسه ازاي يمشوا معاه مظبوط والا ما يخلوهوش يرد في القداس اللي بعد كده الشمامسه ايضا لا يوجد نظام في الكنيسة اسمه شماس جوه الهيكل وشماس بره الهيكل كل من يلبس التونية البيضاء هو آه، يكون مستعدا للتناول كل من يلبس تونية بيضاء يكون مستعدا للتناول لأن في ناس يقول لك أنا شماس بره الهيكل ممكن ما تناولش دام لابس تونية بيضاء يبقى مستعد للتناول ده زمان كان كل الذين يحضرون القداس يتناولون كله وكان يسمى قداس القديسين لأن الكل بيتناول الكل بيتناول كل من يحضر قداس القديسين بيكون بيتناول فليس عذرا لأحد أنه لا يتناول بحجة أنه بيخدم خارج الهيكل كذلك الكاهن عليه أن يراقب أيضا العرفاء لأن كتير من المعلمين في الكنيسة ما بيتناولوش لازم برضو أنهم يتناولوا ويخلي باله منهم لأنه ما يضمنش اللي ما بيتناولش ده مدة طويلة تبقى حكايته إيه على رأي واحد قال اللي بيخاف من المذبح أنا أخاف منه لازم في حاجة مع الطلاة عن المناولة في مناولة المرضى في حق المناولة الصغير اللي بيوضع فيه الجسد والدم مع بعض يعني دي حاجة من الاستثناءات مفروض ان المناولة يتناول الجسد لوحده والدم لوحده باعتبار قول الرب خذوا كلوا خذوا اشربوا لكن الاستثناء هو بتاع المريض اللي بنروح له في البيت او اللي ما عندوش قدرة لأن يتناول السر الجسد والدم منفردين فيحطه في حق المناولة ويروح للمكان اللي هيناول فيه المريض سواء في بيته أو في المستشفى أول ما يروح هناك يوضع إيده على المريض ويقرأ له التحليل لأن مفروض ياخد حل قبل المناولة وبعدين يقول Ευλογητός Κύριος Ιησούς Χριστός Υιός Θεού الشماس يرد عليه وبعدين يقول الاعتراف الأخير تيناهتي تيناهتي تيناهتي والشماس يرد عليه وبعدين يناول المريض وبعد ما يناولوا شوية مية في حق المناولة ويصرف المناولة ويشربها دي الطريقة لكن في كاهن بياخدها بطريقة لا تشعر أحدا بهيبة السر ده اللي بيحصل انه الكاهن بياخد حق المناولة ويروح يناول ولا يكلم أحدا أثناء الطريق على اعتبار أنه كأنه لسه في القداس يعني بحرص شديد وتوقير واحد بيقول بالنسبة للمعلم هل نلزمه أن يتناول كل قداس نلزمه تعبير مش سليم لأن افرض مش مستعد للمناولة هتناوله هو غير مستعد أو مش مستحق للمناولة تناوله هو غير مستحق يبقى تلزمه لأ لكن مفروض انك تنصحه بان ينبغي ان يكون مواظبا على المناولة وإن يجي وهو مت- آه، مستعد لا اللي مش هيتناول اللي ما دام بيلبس يبقى يتناول مش هيتناول يبقى ما يلبسش ما يكونش لابس تونيا ويبقى كأنه واحد من الشعب بس بيقود الشعب لكن ما يعتبرش من خدام الهيكل في هذا الوقت كأنه واحد من الشعب بي بيقود الشعب واحد بيقول في كنيستنا عدد المتناولين كثيرين جدا فيقوم أربعة كهنة بمناولة الأسرار المقدسة ويستغرق هذا أحيانا نص ساعة أو أربعين دقيقة ولذا يقوم الشماس بتوزيع لقمة البركة المقطعة في طبق فما رأيكم غلط المفروض لقمة البركة يعطيها الكاهن للناس بعد ما تخلصوا مناولة خالص كاهن يقف على باب الكنيسة ويدي كل واحد لقمة بركة ويمشي على الأقل تتعرف على الشعب لكن مسألة الراحة إن الواحد يدور على الراحة مش صح واحد بيقول قداستكم ذكرت أن على الكاهن أن يراعي عدد المتناولين لكي يراعي في ذلك آه، أثناء توزيع الجسد حتى لا ينتهي ولكن هناك من يذكر أن الرب يبارك جسده مهما كان حجم المتناولين كل شيء بحكمة يعني ما يجيش يخلص المناولة يقول ربنا يبارك في كهنة وقعوا في الحكاية دي في بعض أوقات وخلص منهم الدم وما لقوش وارتكبوا أخطاء كثيرة جوهرية لكي يعالجوا هذا الأمر فربنا اللي اللي بيبارك ربنا أيضا طلب مننا أن احنا نكون حكماء وهل البركة معناها عدم الحكمة من ناحيتنا؟ وكان الكاهن يوزع لقمة كبيرة والباقي يكفي. كون إن ربنا عمل معجزة مع واحد مش معناها إن إحنا نعيش بالمعجزات. واحد بيقول هناك من الآباء كهنة من يقوم بمناولة الدم ثلاث مرات. إذا كان كتير في الكاس فبيوزعوا يعني وبيعطي أكتر لكن بالنسبة للكل لا واحد يقول ما هي المدة المفروض ألا يتجاوزها بقاء القربانة قبل بدء القداس هو مفروض بيقولوا من ثلاث ساعات لخمس ساعات دي ال maxim ال maximum يعني لأن بعد كده لما بينشف بتبقى فيه جواهر كتيرة ومليانة فتافيت مش صح برضه بيقول بالنسبة للشعب الذي يأخذ قربانته يحطه داخل الكنيسة ويدخل يتناول هل يجوز ينطبق عليه فكرة أنه لا يدخل أكثر من قربانة المفروض أن الناس بياخدوا القربانة من الأرابني وهم خارجين من الكنيسة مش وهم داخلين من الكنيسة يعني الشعب كان بيجي صايم فالكنيسة بتديله قربانة فياخدها وهو خارج مش ياخدها وهو داخل ما هو في ناس يشت- يشتري قربانه وهو داخل وابنه يقعد يقروط فيها أثناء القداس وبعدين يتقدم للمناولة بيحصل القربانة دي ياخدوها وهم خارجين واحد بيقول أحيانا كثيرة يكون المتناول فتح بقه قليلا جدا مما يتسبب في سقوط بعض الجواهر لا ده أنا دول بشخط فيه يقول له افتح بقك يفتح هو واللي وراه ثلاث أربعة ورا بعض لا دلع مفيش دلع مفيش وفي ستات يتكسف ويفتح بقه حاجة تكسف برضه نفس الشخطة تعدلها هو احنا نسيب وساعات واحد يفتح بقه وتيجي تحط رجله ك- آ- آ- آ- قافل على طول بالوقت بالوقت واحد بيقول هل يصح بأن يشترط الكاهن على الكهنة الذين معه في الكنيسة أنهم لا يشتركوا في الصلاة بل يساعدوه فقط في تناول الشعب وإذا ارتدى أحدهم ملابس الخدمة لا يسمح له بالمشاركة في الصلاة دي نوع من الأنانية وعدم المحبة نوع من الأنانية وعدم المحبة وممكن لو قال له ما تشتركش معي في الصلاة التاني ياخد بعضه ماشي ويسيبه ينول الشعب لوحده ما هو كل واحد زيه وكمان ما يسمحلوش انه يرتدي الملابس هو في ناس بي بيعتبر ان ده الدور بتاعي فهو لا يشاركني في دوري ده مفروض ان الكاهن لما بيقول اشليل اذا كان معاه كاهن تاني يقول اشليل افلوجي سون يعني بارك وإذا كان معاه اتنين أو أكثر يقول إشليل إفلوجي تي يعني باركه فما دام بيطلب إن هذا الكاهن يبارك إزاي يقول له ما تصليش وما تلبسي اللي زي ده بيعامل إخواته بالطريقة دي بينفر الناس منه وبعدين يقولوا احنا هنروح نعكنن على نفسنا عند القسيس الفلاني بلاش نروح ويسيبوه لوحده فيقاس الوحدة والانعزالية لغاية لما يروح يترجاهم ويقول لهم أخطيت واحد بيقول ما هي كيفية المناولة بالنسبة للمرضى في المستشفيات العامة وخاصة في مت- آه، تلاوات قبل المناولة يقولها بالقبطي مفيش حد حاسس بيه هو بيقول ايه بالقبطي دي حاجة كويسة جدا والناس عارف يقول ايه لما بيقول له افلوجيتوس كيريوس ايسوس خريستو تو ايوتوس وحد عارف هو بيقول ايه ما تعملوش زي القسيس اللي قال اكسيوم كزيكيوم واحد مناولة المرضى يضع الكاهن يديه على رأس المريض للحل أم يرفع حق المناولة أم يرفع حق المناولة على رأس المريض ويقول التحليل اللي يريحه المهم يقول التحليل وبس التحليل بيخرج من فمه مش من ايديه واحد بيقول علمتنا قداستكم ان الشماس المكرس الكامل يمكن ان يناول الكأس في حالة عدم وجود الكاهن شريك دياكم كامل يعني بس يكون لابس التونية برضه ومريح الرب ده فكيف يحق له أن يناول الكأس ولا يوزع الأولوجية هل الكأس وهو مقدس على فكرة نفس السؤال عمليا ملهوش وجود لأن يندر أن يوجد عندنا من ينطبق عليه هذا الكلام أنه شماس ومكرس ولا عمل له سوى الشماسية وإن مربي لحيته وبيلبس ملابس كملابس الكهنة ويمشي بها في الشوارع يندر أن يوجد عندنا أحد من هذا النوع ومع ذلك حتى هذا يقول لك ازاي يناول الدم وما يناولش الأولوجية أنا بقول لكم الأولوجية بترتبط بعمل من أعمال الرعاية إن بياخد باله مين جه من الشعب وحالتهم إيه وممكن تكون داخلة في نوع من الافتقاد الداخلي جوه الكنيسة وعمل الرعاية من أعمال الكاهن وليس من أعمال الشماس واحد بيقول تسلمت عن أبي الروحي عدم الجلوس أثناء خدمة الكهنوت في المسبح وكذلك الشمامسة لكن أجد بعض الآباء يجلسون أثناء الخدمة الليتورجية أنت تقف وتغمض عينيك وما تبص لهمش لكي لا تق... وإن جالك شعور إن دول بيغلطوا قول يمكن واحد عيان يمكن صحته ضعيفة يمكن كتر خيره اللي قادر يقف على رجليه يعني خليك حنين على الآباء الكهنة وعاملهم برفق أنا أول ما يبتدي القداس بفضل واقف لغاية آخر المناولة ينظر إن حد يشوفني قاعد ولا أنا أشوف نفسي حد آه لكن جايز أبص حواليا ألاقي ناس قاعدين أعمل إن أنا مش باصص لهم وأخلي وشي موجه ناحية الهيكل ناحية المسبح عشان ما أشوفش اللي بيقعدوا وفي ذهني أقول جايز واحد عيان جايز تعبان جايز مش قادر هو حد دريان على رأي المثل العربي اللي يقول ترى الفتيان كالنخل ولا يدريك ما الدخل شايف واحد جسمه وطوله وعرضه ما تعرفش جواه ايه تعرفش قلبه ايه صدره ايه ضغطه ايه صحته ايه ربنا يستر يقول يوجد في بعض الكنائس دواليب بالهياكل يوجد بها زجاجة الأبركة على الدوام ياخد منها القداس وتوضع مرة أخرى يستحسن تكون في غرفات ملحقة مش في نفس الهيكل واحد بيقول هل يقال المزمور أثناء الانتقال من الكنيسة إلى مكان المريض قول زي ما انت عايز يعني هو المزامير دي حد هي يعاتبك فيها وانت بتقول من مكان لمكان واحد بيقول قداسكم قدستكم ذكرت ان الكاهن الذهب لمناولة مريض لا يكلم احدا في الطريق على اعتبار القداس لم ينتهي هل يصرف ملاك الذبيحة حد بيقول حاجة هنا على اعتبار انه هيصرفه هو في الحقيقة بتحصل دي غالبا يكون اتنين كهنة واحد بيصرف هنا والتاني بيصرف هناك واحد بيقول هل يمكن أو يجوز مناولة الجسد للشماس ثم الدم وبعد ذلك الجسد ثم الدم ممكن بيحصل إن يتناول الكل جسد ودم وبعدين يبقى جزء كبير من الجسد بيوزعوه على الشمامسة والكهنة مرة أخرى على اعتبار ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد زي ما احنا بنقول في القداس وعلى اعتبار ان الجسد كله مرشوم بالدم كله في اثناء تقديم الحمل وايضا اثناء الرسومات الاخيره بيرشم الجسد كله واحد بيقول إذا دخلت مكان به مسيحيين وغير مسيحيين محل تجاري مثلا وأردت توزيع لقمة البركة عليهم ما هو التصرف؟ لا الأماكن العامة توزع فيها لقمة البركة لو ما اديتش حد تاني يقولوا عليك متعصب ولو اديت الكل جايز تتعب تقصيا وهي لقمة البركة ما توزعش في الأماكن التجارية دي واحد بعت لي رسمين وبيقول لي أي قسمة تفضلونها حاجة عايزة قربانة ونشتغل في بعضها عطيت لي حاجات صدقوني أنا مش فاهمها لا لا لا واحد بيقول اجتمع قداسة البابا مع الفئات المختلفة في الإكليروس والشعب ولم يجتمع مع العرباء- العرفاء قل اجتمع مع الهيئات المتعددة أو المتنوعة من الشعب ما تقولش الفئات المختلفة هم ما اختلفوش مع بعض أبدا تعبير المختلفة تعبير مش مظبوط دايما نقول المتعددة أو المتنوعة لكن تقول للفئات المختلفة مختلفة ليه ولم يجتمع مع العرفاء في بعض أوقات اجتمعت معهم بس آه، الوقت مشكلة الوقت إن شاء الله نبقى نشوف لهم وقت نقعد معهم مشكلة الوقت وهم ساعات بيجتمعوا مع- معايا في اجتماعي مع كل كنيسة بيجوا لكن كهيئة مع على بعضها إن شاء الله أشوف لهم ميعاد واحد بيقول اتنين من الكهنة كانوا يناولون الجسد واتنين من الكهنة كانوا يناولون الدم وإذا بأحد الآباء اللي كانوا بيناولوا الدم نفذ من كأسه الدم فنادى على الكاهن بأعلى صوته في الهيكل الآخر وقال له يا ابونا أنت عندك فضحك الشعب هو لازم لازم الشخص لما يقول عبارة يضع في ذهنه وقع العبارة على السامعين فهنا أنا عايز أقول هل الكاهن ده قالها وهو قاصد ولا مش قاصد ما هو في كهنة بيحبوا يضحكوا في كهنة بيحبوا يضحكوا لكن الضحك في وقت مقدس كهذا غير لائق غير لائق هو في غلطتين أو ثلاثة ثلاثة الغلطة الأولى أن هذا الأب الكاهن لم يكن حريصا في توزيع الدم مش زي ما انتوا بتقولوا ربنا يبارك وما يخلصش أو خلص عند الراجل ده فأول حاجة أن لم يكن حكيما في توزيع الدم بالقدر الذي يكفي لكل أحد أنا ساعات بقول للآباء الكهنة اللي بيناولوا معايا اقول له توضع المسير وترفعه كده ارفعه فاضي فيبقى نقطه واحده فيه اللي فاضله هي اللي بيناولها واخدين بالكم نقطه واحده وبيكفي ده احنا في عيد الميلاد وعيد القيامه وعيد الغطاس بنناول آلاف من الناس وبيبقى كمية كبيرة من الدم فأولا لم يكن حكيما ثانيا يرفع صوته وينادي أيضا هذا خطأ يرفع صوته وينادي دي حاجة غلط ده ممكن كان يروح لحد عنده ويشوف أو يبعت حد من الشمامسة وإحنا بنعمل كده إحنا بنعمل كده بطريقة عكسية يعني ساعات أنا لما بكون بناول في قداس بكون بناول الإكليروس وفي أباء سقفة بيناولوا الشعب فيبقى جزء من الجسد والدم ما أغسلش الصينية والكاس وإنما أبعت حد من الشمامسة أو من الآباء الكهنة يروح يقول لهم هل تحتاجون إلى شيء من الجسد أو الدم قبل ما نخلص إن كانوا يحتاجوا بناخد الصينية لحد هناك مش نقول له تعالى يا أبونا خد ناخد الصينية لحد هناك ونديهم و... أو ناخد الكأس لحد هناك ونديهم أو نروح ونشترك معاهم في تكملة المناولة فبرضه الإنسان لازم يكون حكيم في التوزيع سواء في الاحتياج أو فيما يفيض عنه لكن القداس والمناولة تبقى مجال الهزار والنكت يبقى أمر غير لائق ماذا يفعل الكاهن لو كان بيناول أكثر من مريض وفي أماكن متفرقة يبقى بياخد أكثر من ذخيرة فيها الجسد والدم ويروح مكان ويناول واحد ويروح مكان تاني ويناول التاني ويروح مكان تالت وفي الآخر يبقى يغسل حق المناولة و... ويصرف هل يجوز أن يناول الكاهن زوجات الكهنة الدم ثلاث مرات كما يحدث انتوا بتقعدوا تبصوا بقى وتغيروا ولا ايه ده يا جماعة خلي بالكم الناس لها عيون وتبصر المشاكل أكتر ما تبصر الفضائل يعني في أنواع من العيون في أنواع إيه من العيون تبصر المشاكل ولا تبصر الفضائل فخلي بالكم من هذه العيون تاني حاجة الناس لها أفكار لها أسهام بتفكر وأحيانا تفكر بسوء ظن أكثر مما تفكر بحسن ظن فلكي لا نعثرهم كما قال السيد المسيح في حكاية الجزية قال لكي لا نعثرهم هندفع فأنتوا برضو خلي بالكم مش عشان أيوة يا عم كملناها الست ونخش بقى في تعليقات غير لائقة واحد بيقول ماذا لو تم تناول الجسد فقط أو الدم فقط ما هو برضه لازم نعمل حرصنا على كده هنقول إيه لازم نعمل حرصنا يعني آه زي مثلا الأطفال في ساعات يناول الأطفال والولاد يناول الجسد والولاد ياخد بعضه ويجري في حتة فلو إن الكاهن خلى فيه شماس مسؤول عن الأطفال وأول ما الواد يناول الجسد يقوده إلى حيث يتناول الدم لأن في عيال كده وفي ناس ما بياخدوش بالهم واحد بيقول بعض الشماسات يصرون على أن يرسل لهم الكاهن ماء بعد غسل الصينية في أكواب ده ايه العز ده كله يقول لهم هاتوا لي اذن من البطرخانه وانا ممكن اناولكم الابريق كله بس هاتوا لي اذن ايه من البطرخان هيتكسفوا يجوا يقولوا لنا ما هو ناس عايزين يتعاملوا معاملة خاصة والمعاملة الخاصة بتسبب غيرة عند الناس أو تسبب تساؤلات واحد بيقول قد في قداسات الأعياد تظهر كثيرات من السيدات بمكياج صارخ ومعثر وأحيانا يركز الصور على البعض دون الآخر اللي بيصوروا يركزوا الصور على المكياج يعني ها؟ اه عندنا احنا اه إن جيتوا للحقيقة الكاهن كإنسان طويل البال بيضطر يحتمل هذه الأمور بدلا من أن يثير ضجيجا ويتمسك عليه الضجيج يعني الست في كل هدوء تنقرش نفسها وتسيب الكاهن في كل عصبية يتنرفز يقول لها بتعمل ايه ويبان عليها ان هي المظلومة الغلبانة والكاهن هو اللي نيرفس وشكله وحش فانت عشان تغيصها ما تتنرفز بيقول لماذا لا يكون هناك تنبيه عام من قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء لتلاشي مثل هذه العثرات هو بقول لكم مفروض نحتمل بعض جهالات الناس جهالات دي بنقولها في القداس بيقول, بيقول من أجل خطاياي وجهالات شعبك وعشان يمر اليوم على خير بدل ما يوم العيد يتحول إلى يوم عكنانة وخناقة والكاهن يفتكر إن هو يجاهد من أجل الحق ولو يبقى ضحية الإجهاد احتفظ بأعصابك مهما أصابك واحد بيقول هل تسمح قداستكم بانتقال أحد الآباء الكهنة من الإبارشيات إلى كنيسة في القاهرة إن كان هذا الكاهن ابن لهذه الكنيسة ويعرف الشعب ما هذه تبقى كويسة واحد عايز يترسم في القاهرة يشوف له أي مطران يرسمه في أي حتة وبعدين يرجع يقول أنا ابن القاهرة ما دام الكاهن رسم على مذبح فلا يجوز الانتقال من مذبح إلى آخر إلا للضرورة القصوى تقول مثلا افرض أنه كاهن صالح وفاضل وتستفيد منه كنيسته اللي كان فيها شماس طب وذنبه ايه كنيسته اللي تتحرم منه بعد ما خدمها ده احنا يعني بنضحي بفائدة هؤلاء الناس من أجل فائدة الإبارشيات واحد بيقول حللني مش عارف يعني ايه اكشف راسي قبل بداية القداس واخلع الطيلسانة مثلا او انزل الشملة من على رأسي مش فاهم انت بتلبس طيلسانة في الاول في رفع بخور باكر ما اظنش حد بيلبس طيلسانة في الأول. فهو اول ما بيبتدي بيكشف رأسه ساعة رفع بخور باكر يعني العمة السوداء من اول ما جه أماما من فوق رأسي وأقول أبانا الذي وأقول صلاة الشكر بل ساعات بحطها على المذبح وبعدين لما أخش بعد صلاة الشكر ببقى بلبسها تاني